إذا سمعت النداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر فهم الصلاة افضل طول عمري اقول لك صلي انت ما بتصليش ليه؟ لسه من هالري احنا بالكلام ده بنقول ده للناس اللي بتصلي لا احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي ما بنعرفش نصلي العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على حضور القلب فيكون العمل بالعلم والفعل والقوه انا واقف اصلي الله اكبر اللسان بيتكلم والدماغ فاهمه والقلب حاضر الجسم كله خاشع ومتفهم لله أكبر.
فهم الصلاة متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل انتبه انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجه الا ربنا عايز يحصل للقلب عظيم واجلال لله اقول ايه عن عظمه ربنا ازاي اخليك انت تعظم ربنا قول لي يا عم انا بعظم انت زعلان ليه كده لا والله ما بتعظم والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الله حق قدره مش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه ونعمه عماله تتورد عليك وانت محتاج كل شويه تقول له عايز وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس خسيس يبقى تعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته وانه لا يبالي هي دي انك الهيبه تيجي انك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وانه لا يبالي لا يبالي لو اهلك خلقه اجمعين لاهلكهم غير ظالم له ولا يبالي ولا يبالي انتبه وانت مفكر يعني ان انت كبير قوي على ربنا انت مين انت مين وانت ايه ولا تساوي انت ذره رمل في الدنيا الرمل الصح تيجي مين في مين عبد الله واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان ان كنت تعجز عن معرفه قدره جل جلاله الله الله بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب بعين كالئه أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فهم الصلاة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يهدي الله فلا مضل والآن له ومن يضلل فلا مع هادي الشيخ.
له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله ها هو رجب قد انتهى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا في الطاعه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم وسع من الخير رزقنا اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وبر وعمل صالح وصدق وإخلاص فاجعل لنا منه النصيب الأوفر وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن المسلمين آمين أقبل شعبان وأخطر ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات هذا الشهر شهر شعبان شهر تأفيل الحسابات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سر صيامه لشعبان حديث متفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا في رواية في مسلم إلا قليلا كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فسأله أسامة بن زيد حبه لما تصوم شعبان لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم شهر شعبان تأفيل حسابات السنة في تأفيل حسابات يومي في العصر والفجر وفي تأفيل حسابات أسبوعي كل يوم خميس في تأفيل حسابات سنوي كل شعبان فشعبان بتتلم أعمالك الدفاتر اللي كتبتها الملائكة كل يوم واتجمعت كل أسبوع الدفاتر اللي هي الأسبوعية دي اتجمعت في ملازم كل أسبوع الملازم دي تتجمع في أكلاسير كل سنة عشان تتطاير يوم القيامة تلاقيها بإيدك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا فالشاهد ان الدفتر هيتقفل على ايه عايز انبهك لحاجه مهمه قوي بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ان الملك جل جلاله ممكن عشان يقفل لك حساباتك يبتليك يظبطك بقى يخلص منك فاحنا محتاجين نفتتح شعبان بتوبه اللهم توب علينا يا رب اه نفتتح شعبان بعمل صالح مقرب بعمل صالح مقرب وافضل واحب ما تقرب به الى الله الفرائض كتير من الناس يفكر ان احنا لما نقول له عايزين نبدا نعمل حاجه يقول اه قيام الليل اه صيام اه ذكر اه تلاوه قران اه صدقه كل دي نوافل احنا عايزين نظبط الفرائض الاول وهذا من اهم العوامل التي نستعد بها رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي إيه؟ مما افترضته عليه يبقى أول حاجة نعملها الفرائض أنا عايز أسألك النهاردة عن أخبار صلاة الصبح شكلها إيه صلاة الصبح صلاة الفريضة صلاة الفرض صليها بجماعة تدرك تكبيرة الإحرام وحاضر القلب في الصلاة ودائي في السجود وباكي من سماع القرآن ولا صليت وانت نايم صلاة الظهر أثناء الشغل او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم ايه يلعبون في الضحى الناس بتلعب ولا بتشتغل الشغل ربنا سمى الشغل ده لعب الشغل الدنيا ده لعب تهريج انما الحياه الدنيا ايه لعب وله ربنا يقول كده افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون فاللعب ده التهريج بتاع بالنهار في وسطه صلاه الظهر الظهر شكله ايه دماغك كانت فين شغاله في ايه سجودك ركوعك تلاوتك للقران في الصلوات السريه ولا سرحان عايزين نظبط الفريضه عشان كده انا هكلمكم النهارده عن الصلاه اللهم ارزقنا الصدق في الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع الصلاه ايه خير موضوع اهم موضوع في الدنيا الصلاه هفضل طول عمري اقول لك صلي انت ما بتصليش ليه لسه من هره ريحنا بالكلام ده انت ما بتصليش ليه ونقول ده للناس اللي بتصلي لا احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي ما بنعرفش نصلي العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على ثمانية اركان حضور القلب التفهم التعظيم الهيبة الرجاء القبول اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين اقولهم تاني ثمان حاجات عشان تصلي صح لازم تقوم صلاتك دي على ثمان حاجات اولها حضور القلب اثنين التعظيم ثلاثة التفهم أربعة الهيبة خمسة الرجاء ستة الحياء دول ستة السبعة والثامنة بقى الخوف والقبول اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين يا ترى احنا صلاتنا قائمة على الحاجات دي ولا لا انا الليلة دي معلش انا بكلم ناس معايا فعشان كده مش هدخل في تفاصيل دقيقة سريع سريع وخليك لماح وفاهم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم حضور القلب معناه أن تفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة أنا واقف أصلي الله أكبر وأنا بقول الله أكبر أنا بقول الله أكبر يبقى في اللسان بيتكلم والدماغ فاهمة والقلب حاضر والجسم كله خاشع ومتفهم لله أكبر لو انا دخلت في الصلاه ما هو كتير من الناس يسالني النهارده انا بنسى انا قريت الفاتحه ولا لا اعيدها تاني ده لا ده سؤال جديد النهارده جديد نوفي ها يقول لي ايه يقول لي انا بعد ما ادخل في الصلاه بفكر هو انا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا ده سرحان قبل ما يدخل في الصلاه دي مصيبه جديده دي ما الاسئله دي بتنم على نفسيات الناس شكلها ايه الوضع النهارده شكله ايه فين الصلاه الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه فاذا صلحت صلح سائر عملي واذا فسدت فسد سائر عملي الامام احمد بن حنبل بيقول ايه وانما قدر الاسلام في قلبك على قدر الصلاه فكلما عظم الاسلام في قلبك عظمت الصلاه وكلما قل تعظيم الصلاه قل تعظيم الاسلام هي الصلاه في قلبك شكلها ايه صلاه الفرض فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلوات ديك هي الاسلام يا ترى وانت بتكبر الله اكبر فاهم يعني ايه تكبيره احرام فيكون العمل بالعلم والفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب يعني ايه حضور القلب يعني وانا بقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله وما يكونش في قلبي وعقلي الا انه اكبر اكبر من ايه بقى ما تقولش اكبر من ايه اكبر من كل شيء يبقى دي حضور القلب حضور القلب لما اقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله لما اكون راكع ما يكونش في قلبي شيء الا انا عايزك تشوف نفسك وانت راكع يعني النهارده كده اركع قدام المرايه وبص على نفسك شكلك ايه وانت راكع وبعد كده وانت راكع متصور شكلك ايه عشان بتقول ايه يبقى انت فين ده حضور القلب ومتى كان القلب جائلا في غير ما انت فيه فانت غافل متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة الا ربنا نمرة اتنين التفهم لمعنى الكلام وهو امر فوق حضور القلب فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون مع معنى اللفظ يعني انا قلبي حاضر وانا بكبر الله اكبر قلبي حاضر بس مش فاهم يعني ايه اكبر يعني ايه لفظ الجلالة الله وانا راكع قلبي حاضر وبسبح سبحان ربي العظيم ما بفكرش في حاجة غير سبحان ربي العظيم بس مش فاهم يعني ايه سبحان ربي العظيم مش فاهم يعني ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى عايز افهم وانا قاعد في الجلسة بين سنتين يعني ايه رب اغفر لي التفاهم يعني ايه تحريك الاصبع يعني ايه وضع اليدين على الفخذين يعني ايه الادب يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر يعني ايه دي يعني ايه وضع النظر محل السجود كسرة العين دي يعني ايه يعني ايه سجود ان مناخيرك تبقى في الارض ده التفهم ده حاجة معناها غير معنى مش موضوع بقى حضور القلب ده موضوع ايه اكبر من حضور القلب فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفاهم وهو مقام يتفاوت فيه الناس إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات كم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك واسأل الناس اللي بتحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة آه إزاي وهو بيسمع القرآن ربنا بيفهمه معاني في القرآن عمرها ما كان يعرفها ولا سمعها ولا أراها ولا خطرت على باله قبل كده أرزاق بقى وأقدار ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها تفهم أمورا تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة لازم تمنع عن الفحشاء تمنعك من الفحشاء والمنكر الأمر الثالث هو التعظيم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الاولاني كان ايه يا ابني حضور القلب انت مش معانا خالص الاولاني كان ايه حضور والثاني التفهم الثالث التعظيم التعظيم اذ ان الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له يعني انا جبت ابني تعال يا دي يا خالد اقف هنا وقف قدامي هو مش مشغول عني حاضر القلب هيسمع اللي انا بقوله وفاهم اللي انا بقوله بس مش معظم امري يبقى الكلام لازمته ايه ولا حاجه يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي انا بقوله ولازم ايه يعظم الامر ده هي دي القضيه انك انت وانت واقف قدام ربنا في الصلاه اللهم ارزقنا القيامه في الصلاه هتفهم اخيرا معنى اقيم الصلاه انك انت تبقى واقف في الصلاه حاضر القلب مش مشغول بحاجه غير ربنا وفاهم بتقول ايه ومعظم لامر الصلاه كنت بقول لهم اللي يستعد لرمضان صح اللي يعظم امر رمضان ان رمضان ده كل يوم عتقاء من النار في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا في رمضان ليله ب 83 سنه وشويه في رمضان في يوم الجائزه الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من ادركتهم رحمه الله في رمضان اللي يعظم الامور ديت انها فرصه بقى ان في رمضان يغسل السنه التعبانه اللي فاتت دي اللي يعظم ده يستعد له صح هو مش اما يكون آه، الاهلي هيقابل الزمالك غير اما يقابل البلاستيك بتفرق في الاستعداد ومعسكر مش كده ولا ولا انتوا مش معايا اه فهي القضيه كده النهارده انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر محتاج معسكر عشان كده كنت بتكلم في عبادات مهجوره منها التبتل اللهم ارزقنا التبتل يا رب التبتل اللي هو يعني ايه يا عم شيخ يعني ايه التبتل يا رب الانقطاع للرب تبقى مقطوع لربنا اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليله يخرج اسبوع يخرج اسبوعين يخرج 40 يوم احنا بنقول ان العمل ده بدعه لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره تبقى مقطوع له لا زوجة ولا عيال ولا شغل ولا أكل ولا شرب ولا مش هتموت من الجوع يعني على قدر الحاجة بس تبقى فاضي لربنا مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا مش فاضيين ما عندناش وقت مشغولين التليفونات شغالة والفاكسات شغالة والإيميلات شغالة وال واللي داخل أكتر من الخارج والأكل والشرب واللبس طب ما تتقطع لربنا يومين يومين جرب كده هينفعوك والله هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك اصلح اللهم قلوبنا زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراة كبيرة فكذلك عايزين نعمل معسكر لانفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان ان شاء الله عز وجل ال- التعظيم ان احنا نعظم انك واقف قدام الملك ولمن خاف مقام ربه جنتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجهه في صلاته ما لم يلتفت الرواية اللي في البخاري إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه يا يا لو تفهم المعنى ده إن ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهك يا ابني ده انت لو وقفت قدام قدام مين من اهل الدنيا اي حد هتقف عدل وقدام ربنا مش واقف عدل هو ده التعظيم الرابع الهيبه اللهم ارزقنا الهيبه في قلوبنا الهيبه زائده على التعظيم الهيبه هي خوف لكن منشاه التعظيم فانا لما اعظم حد اهابه اهابه لان من خاف شيئا مع تعظيمه هابه لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عز وجل في قلبه أعظم من هيبته من السلطان الهيبة خوف مصدرها التعظيم والإجلال فانا لما اعظم ربنا واجله يبقى اهابه كما ينبغي وتبقى هيبة ربنا عز وجل في قلبي اعظم من هيبة اي حد تاني الخامس هو الرجاء الرجاء ان انا بقى كان في واحد بيشتكي لي دلوقتي اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ربنا رزقه بولد وطلع الولد فيه عيب خلقي مش عارف فين فقلت له يا ابني زمان في واحد كان ربنا رزقه بولد وجاله انسداد في الاثنى عشر فقعد الراجل اللي جاله الولد ده وانسداد قال لك في حاجه غلط في الاكل لان مجرى الاكل مقفول طب نشوف بناكل منين ايه إيه الغلط بقى في موضوع الاكل نظبط بقى حلال وحرام فلما اتظبطت اتحلت المشكله في ليله فانت ظبط حالك مع ربنا ايه يظبط لك الامور قال انا طب انا مش عارف اعمل ايه اه عيط له بقى قول له يا سيدي انا مش عارف دلني وانا مستعد هيدلك على طول انتوا واخدين بالكم معايا ما احيانا كده تحصل لك مشكله وانت مش عارف من اين اوتيت قال لا ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اصابكم من مصيبه فايه فبما كسبت ايديكم انتم مش عايزين تنطوي ليه يا عم اه ما تقول يا سيدي ولا تفكر في ايه لو صلى على رسول وما اصابكم من مصيبه فبما ايه فبما كسبت ايديكم يبقى اللي حصل ده مني اللي حصل للولد الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي يبقى منين من انا طب انا منين انا مش عارف اللي جرى ده جرى منين فين الغلط فاقول له يا رب دلني على الغلط وانا مستعد اتوب مستعد اعمل اللي تدلني عليه يا رب يدلك على طول مباشره لو انت صادق ولما يدلك نفذ بقى وساعه ما تنفذ تتحل المشكله قصه بنكررها كتير قوي ان احد السلف رجع لقى شرطي في البيت عنده احتل البيت كما اتي تلميذ له فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطه ده راح شال الطين الطري رماه بره البيت خرج الشرطي فالتلميذ يقول للشيخ هو ايه اللي حصل قالوا لا هذا الطين كان من وجه فيه شبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها انت شيل الشبهة يطلع ال- المشتبهات النهاردة الناس اللي بتشكو من الفتن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفتن دي جايه لك منين إيه؟ منك لو استقام قلبك لصرف الله عنك الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب بس انا مش قادر انت اللي هتساعدني اياك نعبد واياك نستعين هو ده الرجاء الرجاء انا وحش اه لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافية لانك تعلم انني لا اطيق الفتن هتقول له كده قول له قول له يا رب انا انا وحش اه وانا غلطان اه وانا مش نظيف اه لكن انا طمعان طمعان في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك يا رب يا رب انا مش قد الفتن اصرف عني بما شئت وكيف شئت يا رب انت تعلم ان انا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك يا رب هتسيبني لا يا رب اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميله هي دي هو ده اسمه الرجاء الرجاء بقى يا رب بس وانتوا بتقولوا احسن مني اكيد السادس الحياء اللهم ارزقنا الحياء الخلق المفقود في هذه الايام فين الناس اللي بتتكسف الحياء اه الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم انت يا ابني ما بتصليش على النبي النهارده ليه يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب بيض قلوبنا يا رب كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ كان اشد حياء من العذراء في خدرها وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم النهارده ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء صح يا دي احمد محمد انت حبيبي ربنا يصلح احوالنا يا رب واحوال المسلمين الحياء الخلق المفقود الحياء اللي هو ايه بقى انك وانت واقف قدام ربنا تقول له يا رب انا اقف قدامك والله انا مكسوف ارفع وشي وانا مين عشان اقف قدامك يا رب احد السلف يقول كده يقول والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا واقول يا رب ان مثلي لا يقوم بين يديك ولولا انك امرتني ما فعلت قال اللي, اللي بشكل كده ط- طب يقف قدام الملك ازاي باي وش انت تقابله باي وجه انت تقف قدامه قول لي بالله عليك رايح تقابله باي وش هتبقى مكسوف وانت واقف قدامه يملأك الحياء واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي وتقول يا رب ان رحمت فانت اهل لذلك وان طردت فانا اهل لذلك غير ان عافيتك هي اوسع لي فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين كان في واحد آه، على خلاف مع امير المؤمنين ويشتمه في كل حته وعامل مشاكل فقبض عليه فوقف قدامه فقال له باي وجه تلقاني قال له انت قابلني بقى باي وجه باي وجه تقابلني دلوقتي فقال القاك بالوجه الذي اقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه اعظم قال له باي وجه اقف قدامك يعني انا واقف بقف قدام ربنا باي وجه يعني مذنوبي في حق ربنا اعظم هو ده الحياء يا جماعه بعد ما قلت الست حاجات دولك حضور القلب والتفاهم والتعظيم وليه والهيبه والرجاء والحياء السته دول بعد ما قلت ست- يا لا انت بتصلي بيهم نسال نفسك كده صليت النهارده اي صلاه من الخمس صلوات بيهم بالسته دول فضل الخوف والقبول ان الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وهو خايف منه سبحانه عذابه كلام وعطاؤه كلام عارف يعني ايه كلام يعني كن حسن البصري يقول لك كده اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي انت مين يعني انت ايه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم من يشعر بك من يدري عنك من يدافع عنك ده كانوا بيروحوا للانبياء كلهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى كل واحد من الانبياء يقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا الى غيري مين يدافع عنك بقى خاف خاف وانت واقف قدامه انه يطردك من رحمته خاف ان يكتب اسمك في الاشقياء والاخير القبول الاهتمام بالقبول اهم من صوره العمل في محل بتشتري حاجه والاذان اذن طيب طيب بس اخلص من الصلاه واجي لك اخلص من الصلاه واجي لك يعني الاربع ركعات محتاجين ان يا ترى ربنا قبلهم ولا ردهم عليك طب لو ردهم تعمل ايه كنت لسه امام صليت وراه دلوقتي العشاء بقول له الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ايه ضامن يعني انت ضامن صلاه الناس اللي وراك دي لو الصلاه باظت وراك صلى 150 واحد هياخدوا منك 150 عشاء تقابل ربنا تلاقي نفسك في 150 عشاء انت ما صلتهمش يا رب انا ما سبتش عشاء في عمري كل الناس دي خدت صلاه من ورايا هي دي قضيه القبول ممكن تقابل ربنا تلاقي في 150 عشاء ساقطين منك يا رب انا ما سبتش عشاء ما تقبلوش لم يقبلوا تعمل ايه تجيب منين يومها بقى تجيب منين عشاء بدل اللي ضاعت وما اتقبلتش فاجعل اهتمامك ينصب على القبول كان بيقول لي النهارده ان في ناس زعلانين قوي وعاملينها قضيه ان في واحد قال ان اللي يقوم يصلي ركعتين عشان يرتاح ملوش حاجه عند ربنا لازم تصلي لله لكن اللي عشان يرتاح يرتاح ملوش حاجه زعلانين هم زعلانين من الموضوع ده خلاص انتوا حرين اللي يزعل يزعل لكن انا لو قمت دلوقتي اصلي لربنا بس ابقى في الامان ولا لا مش هبقى في الاحتياط طب انت قمت تصلي عشان ترتاح ضامن بقى ان ربنا يكتب لك الركعتين دول ما هو سبحانه لو شاء كتب وقبل واجر كريم كريم لكن وان شاء حاسب بالعدل ان الله لا يظلم مثقال ذره فاللي يزعل يزعل لكن احنا خلينا في حدود الامان نسال الله يثبتنا واياكم على الايمان هذه المعاني الثمانيه مهمه جدا احنا فهمناها لكن المشكله في نعملها ازاي صح كده ما احنا عرفنا دلوقتي حضور القلب والتعظيم والهيبه والرجاء والحياء المهم عرفناهم حفظنا الست لكن اعملها اعمل حضور القلب ده ازاي اجيبه منين انا راجل قاعد في الشغل شغال على الكمبيوتر وشغال ودماغي شغاله وزباين داخله خارجه واللي رايح واللي جاي واللي عايز وتليفونات وفجاه الظهر اذن بس وقف واقوم اخش في الصلاه افصل طب ازاي افصل ده عندك اجيبها منين دي اجيبها منين قال لك ايه اعلم ان حضور القلب سببه الهمه فان قلبك تابع لهمتك فلا يحضر القلب إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فالقلب مجبول على ذلك والله كلام زي الفل وحل في منتهى الصراحة والصرامة هي كده همك ايه دنيا هتقعد في الصلاة وقلبك مشغول في الدنيا همك اخرة اول ما تدخل في الصلاة هتفصل فعلا الفيش الثالث خلاص هو ده اللي يحصل بس لما يبقى همك ده اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا هي دي القضية همك احنا عايزين تبقى الصلاة دي كل همنا كل همي ان انا اصلي صلاة مقبولة عند ربنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاة هم الصلاة زي ما لك كده دايما ان الطفل ساعة ما حاجة تفزعه يقول ايه يمي مش كده هي كده اول ما حاجة تفزع يا رب على الصلاة اصلي سجادة الحقوني عايز مسجد كان احد السلف اذا حسبه امر دخل المسجد واغلق عليه الباب وقال سيدي اليك جئت جيت لك ويقفل الباب لما يكون عندك مسجد في البيت بقى اوضه كده عاملها للصلاه حته كده متر في متر مش مشكله بس دي بتاع الصلاه وفارش فيها السجاده على طول وتروح داخل وزي ما بقول لك كده تفصل دخلت من باب المسجد رجلك اليمين دخلت خلاص كان زمان معايا ناظر لمدرسة وانا بشتغل مدرس كان ناظر المدرسة ده سبحان الله العظيم من اكفأ الناس وانجح الناس في العمل وكان يقول لي انا ساعة ما اخلع رجلي بره المدرسة بنسى ان انا ناظر انا بقيت زوج واب ماليش علاقة بالشغل طبعا دلوقتي المحمول ما يسيبكش تبقى زوج ولا اب ابدا لا ده انت في الشغل ليل ونهار لا ودي اظن واحد قال لي عليها واحد قال لي عليها برضه تاجر في المحله يقول لك ساعه ما يخرج من المكتب يقفل المحمول ويفصل التليفونات ويلغي السواقين وخلاص بقى بتاع البيت ملوش علاقه بالشغل نفسي تبقى بتاع ربنا تبقى بتاعه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا النهار معاشا اشتغل لحد قبل اذان المغرب بنص ساعه وخلاص قفلت تماما بقى الليل ده بتاع ربنا انتهينا مش بتاعك مش ملكك مش الدنيا نهائي خلاص ده موضوع ده موضوع تاني هو ده حضور القلب يجي من هنا ان يبقى همك رضا ربنا سبحانه وتعالى اما التفهم فسببه ادمان الفكر وتركيز الذهن انا دايما اقول لك في موضوع الصلاة محتاج الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها انا عايزك تتصور قبل ما تدخل في الموضوع انت هتعمل ايه انت ناوي تعمل ايه التصور الذهني مطلوب يبقى ادمان الفكر وتركيز الذهن التركيز الذهني هو ده سبيل التفاهم عشان تفهم ادمان الفكر انا نفسي في يوم من الايام وعلى فكرة دي من العبادات المفقودة برضو التفكر انك نفسي في يوم من الايام تمسك وردة وتتأمل تأمل كنت بقول زمان برضو انك تطلع فوق سطح بيتكم وتبص للسماء وتتأمل تمسك ابنك الطفل الرضيع وتتأمل تحط قدامك الطعام تأمل تأمل عايزين ننمي الفكر العقلي في شكر نعمة ربنا عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ذكر النعم اذكر النعم اقعد تفكر وسبحان الله العظيم شوف الوردة دي حمراء ودي صفرة ودي لها ريحة ودي ملهاش ودي طعمها مر ودي طعمها حلو والكل في مكان واحد ويسقى بمية واحدة ومن طينة واحدة ولو مسكت بزورهم كلهم في ايدك ما تفرقش من دي ودي من الذي زرع الله تنمية الفكر عشان تحصل التفاهم ادمان الفكر وتركيز الذهن لازم لازم تقعد تركز وانت بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يعني ايه سبحان يعني اصفه بكل كمال وانزهه عن كل نقص ويعني ايه ربي الذي رباني بنعمته ويعني ايه العظيم فكر قبل ما تدخل في الصلاه قبل ما تدخل عشان بعد كده لما تقول سبحان تقول سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك وربية استشعر معنى الربوبية اللي رباك اللي خلق ضفرك ده ولزقه في طرف صباعك ده عشان تقدر تقلب صفحة ال- صفحة المصحف ولولا كده ما كنتش تعرف تقلب الصفحة ده انا بقول لك بس حاجة ايه بسيط اللي خلق ايدك دي انها بتحس لما تحطها على ايدك دي ووجود الشعر ده في المكان ده وعلى الصدر ده ووضع قلبك في الحتة دي محتاجة تفكر قبل ما تدخل الصلاة عشان تقدر تركز في الصلاة اللهم علمنا كيف نصلي ده التفاهم طيب آه، التفاهم محتاج حاجة كمان الإقبال على الفكر والتشمير لدفع الخواطر في خواطر شاغلة الرسول ما صلى عليه صلى في خميصة لها أعلام فلما قضى الصلاة خلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي ما تصلى عليه قطع المواد الشاغلة أهدي إلى رجل من السلف ركوة تحفظ الماء باردا زي الزمزمية اللي بتجيبها لابنك دلوقتي بتاع المدرسة ركوة بس كانت زمان عبارة عن إناء من الخشب وحواليه من بره جلد أو من جوه جلد وما بره خشب عشان الخشب رديء التوصيل فلما يحطوا فيه شوية مية باردين يفضلوا باردين فبعد ما خلص صلاة قال اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة أخاف أن يسرقها اللص قال لهم يا رسول الله انا بصلي الشيطان بيقول لواحد سرق الركوه يا عم تولع الركوه قال لك لا رجعوها انا انا هي شغلانه اهدي الى ابي بكر الانباري جاريه فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بها الى النخاس بيعوها قالت هل من ذنب يا سيدي قال لا غير ان قلبي انشغل بك في الصلاه ومن انت حتى انشغل بك عن ربي الكلام ده يا جماعه مش كلام فارغ اصل بعض الناس بيفكر يقول لك ايه ده ايه ده اللي ينشغل بجاريه وركوه وبتاع انت بتشتغل باتفه من كده بس انت بتستكبر انك تتكلم في المسائل دي او مشغول عنها ومش مركز فيها ما انتش فاهم فلذلك زي ولا كده انت بتصلي كتير قلنا ويجي لك الشيطان يقول لك انت نسيت المفتاح في الباب ما فيش مانع ابدا انك انت تحط ايدك في جيبك وتروح مطلع المفتاح خلاص ونقطع المساله بقى مش الواحد واقف مجدد بنا على قرطه عمال يعمل كده يا عم نشاها وخلصت وركز هي دي القضية ان المعالجات السهلة الحاسمة تخلص الموضوع قطع المواد الشاغلة ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر فلذلك إذا أردت التفهم فعليك أن تزيد نبض الحب في القلب نبض حب ربنا في قلبك يزيد شويه لأن من أك- من أحب شيئا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة والله لا يمكن والله ما يمكن يصلي صلاة صح والله لا يمكن يصلي صلاة صح رجل أحب غير الله مش ممكن تصفى له صلاة اه يخطف في الصلاة حتت اه لكن صلاة صح ما يحصلش اما التعظيم احنا قلنا حضور القلب والتفاهم الثالثه التعظيم التعظيم عباره عن خلطه من حاجتين معرفه جلال الله وعظمه الله دي نمره واحد اثنين معرفه حقاره النفس وضآلة القيمة وخسة العبد كونه مذنبا فقيرا محتاجا يبقى هي خلطة من حاجتين أولها أنك تعرف ربنا وتعرف عظمته ودايما لما وإن شاء الله بإذن الله تعالى هيجي لنا لقاء قريب إن شاء الله في مسألة التعظيم وأنا استشرت كم واحد من مشايخنا وإخواننا وتلاميذنا وعيالنا كل النوعيات دي استشرتها اه والله ان انا نفسي اتكلم عن عظمه ربنا اقول ايه ما تبقى تشور عليا يا اخي اقول ايه عن عظمه ربنا هي عايز عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله اتكلم ازاي اقول ايه اقول ايه عشان تحس اصلا بسمعها كتير من الناس بتوع التبليغ يقول لك ايه عايزين نتكلم في عظمه ربنا وبعدين ما اسمعش كلام في عظمه ربنا لكن انا أنا عايز فعلا اتكلم في عظمه ربنا عظمه رب ازاي اقول ايه عن عظمه ربنا ازاي اخليك انت تعظم ربنا يقول لي يا عم انا بعظمه وحاسس انت زعلان ليه كده لا والله ما بتعظم والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده ما قدر الله حق قدره مفيش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره انا عايز يا جماعه اتكلم عن عظمه ربنا والله بس اقول ايه اقول ايه عن عظمه ربنا لازم تعرف ربنا عشان تعظمه تعرف جلال الله عظمه الجلال وعظمه الجمال وعظمه الكمال عشان تعظم ربنا والثانيه بقى حقارتك وخستك الخسة دي جاية من انك فقير محتاج ومذنب مدبر يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه ونعمه عمالة تتورد عليك وانت محتاج كل شوية تقول له عايز وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس فلما تعرف عظمة ربنا وخسة النفس يحصل تعظيم تعظيم لربنا سبحانه وتعالى وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله لا يمكن يبقى معظم ربنا قال كده ان الانسان لا يطغى ان راه ان راه استغنى قال لك انا الحمد لله رب العالمين مش ناقصني حاجه مش عايز من ربنا حاجه انا كده في الامان وانا مامن مستقبل عيالي لو مت النهارده ما بقاش قلقان عليهم وهتلاقي ولاده اول ناس تضيع بعد منه بيومين ثلاثه او هم ضايعين وهو مش دريان وهو عايش واما الهيبه نعملها ازاي دي برضه عايزه خلطه ببساطه معرفه قدره الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قله المبالاه بذلك يعني إيه؟ ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون ما يستاهلوش ما يستاهل نزل لهم جنود ما يستاهلوش دول ما يستاهلوش ده هي بس جبريل نزل صرخ فيهم صرخه قطع قلوبهم في صدورهم وخلصت في لحظه واحده ده ملك واحد وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يبقى تعرف سطوته وعظمته وهبته وقوته وقدرته وانه لا يبالي فدمدم عليهم ربهم ها بذنبهم فسواها ها ولا يخاف عقباها سبحان الملك لا يبالي ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد سبحانه وتعالى ان نشا نذهبكم وناتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ده للنبي بقى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا هي دي إنك الهيبة تيجي إنك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وأنه لا يبالي لا يبالي لو أهلك خلقه أجمعين لأهلكهم غير ظالم لهم ولا يبالي ولا يبالي وانت مفكر يعني ان انت كبير قوي على ربنا انت مين يعني انت مين وانت ايه ولا تساوي انت ذرة رمل في الدنيا دي من رمل الصحر هتيجي مين في مين اللهم ازرع الهيبة في قلوبنا طالع ما يجري على الانبياء والاولياء من المصائب وانواع البلاء مع القدرة على الدافع ابن الجوزي بيتكلم فيها دي يوم يقول ايه ان سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها إلا في جوار مشرك يجي داخل مكة قريش يقول له خلاص أنت خرجت من مكة ما تدخلش تاني والرسول يقعد على باب مكة ثلاث أيام مش قادر يدخل لحد ما يجي كافر اسمه المطعم بن عدي يقول لهم انا اجرت محمدا ادخل ابن الجوزي بقى بيقول في صيد الخاطر يقول فلو ان احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي الست عبدك ورسولك والملك ملكك والخلق خلقك فلما ازل يا رب مش انت اللي بعتني والناس دول خلقك والكون كونك انا بتذل ليه لكن النبي ما تصلي عليه كان يعلم ان لله في ذلك حكم هي دي لا يبالي سبحانه لا يباليهم الله باله يقول رسول الله ومن كانت الدنيا همه لم يبالي الله به في اي اودية الدنيا هلك الهم الدنيا بقى عمال يجري كده ويجري كده ويروح ويدور اجري يا عم وتنطط وقطع نفسك شوف انت الاخر هتعمل ايه روح ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اللهم ثبتنا على الايمان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالهيبة انك تعرف عظمة الله عز وجل سطوته ونفوذ مشيئته وقدرته مع قلة المبالاة سبحانه وتعالى قلة مبالاته بخلقه الذين يسطو سبحانه وتعالى بهم فيهلكهم أما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده سبحانه اه والله دايما تقول له يا رب جميل عوائدك وعظيم صنائعك ولطيف كرمك وسر سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك في الإسرائيليات أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن أوحى الله إليه يا يعقوب ألا تتملقني قال كيف أتملقك يا رب قال أن تقول يا عظيم المعروف يا كثير الخير يا دائم الكرم فقالها فرد الله عليه يوسف وقال له وعزتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لأحييته لك هو ده انك تعرف ازاي تتملق ربك بنعمه تقول يا رب مش انت اديتني يا رب مش انت كرمتني بكذا يا رب هو مش مش في زنقه كذا انت لطفت بيا في كذا وكذا يا, يا رب هو انا ليا حد غيرك هو انا عمري طلبت من حد غيرك هو يا رب حصل لي خير الا من عندك ولا اتصرف عني بلاء الا بيك ومنك احنا اونطجيه قوي مع الناس ولكن ما بنعرفش نتكلم مع ربنا اما الحياء فاستشعار التقصير والعلم بالعجز الخلطة برضو ماشية كلها استشعار التقصير والعلم بالعجز انا مستشعر ان انا ما عملتش حاجة صح وعارف ان انا عاجز مش هقدر اعمل حاجة صح فمش هقدر الا بيك يا رب من هنا يتولد الحياء ويقوى بمعرفة عيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخيلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بما يقتضيه جلال الله والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا بقي حتة مهمة قوي آه عايزين نتكلم فيها بس في موضوع آه لما تسمع الأذان يحصل إيه إذا سمعت الأذان فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وإذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف أنك تغسل القشرة وما وراء القشرة فيه خبث وأما ستر العورة وأما وأما عايزين نفهم بقى إزاي نصلي صح بس عايزين نشتغل الثمانية بتوع النهاردة دولك في ال 24 ساعة دول نقولهم تاني يا عم خالد اللي هم ايه اول حاجة حضور القلب التعظيم الهيبة التفاهم ها الحياء الرجاء الخوف القبول عايزين الثمانية دول نعيش بيهم بس 24 ساعة ازاي نقدر نعملهم والامر يجي بالتدرج بالمعاناة بالتفاعل بالتحدث الكلام ده روح كلم فيه مراتك كلم فيه واحد صاحبك كلم فيه مجموعة من الناس وجربه وبعد ما تخلص صلاة فكر هو حصلت كم من الثمانية دول وعيد تاني وتالت ورابع وفي ركعتين آه، الله يكرمه شيخنا كان مرة يقول لي ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين بحيث ان انت تثبت فيهم حاجة واحدة يعني انا عايز اصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبة وركعتين واجمع الثمانية بركعتين في الاخر بس اظبط كل حاجة لوحدها الاول وبعدين الضمهم في سلك قلبي اللهم اصلح قلوبنا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم علمنا ما ينفعنا لعل واحد طيب منكم دلوقتي يقول لي لسه بنتكلم في الصلاه ايوه لسه بنتعلم نصلي هنتعلم امتى بقى نحب ربنا لما نعرف نصلي جزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا